بسم الله الرحمن الرحيم موقع موقع الطريق إلى الله الطريق إلى الله يقدم يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأحبابي في الله يبدو أن الناس بتصيف بقى فرصة فيعني احنا كمان لسه جايين من مصيف يعني بس بس معسكر إيماني يعني يبدو ان الناس لسه بتصيف فننتهزها فرصة بقى ونتكلم عن موضوع في غاية الجمال يا اخواني يعني موضوع رقراق جدا جدا جدا والواحد يعني نفسه يتكلم عليه دائما ولكن هذه فرصة طيبة بقى في جو ال ال ال ال الخشوع اللي احنا فيه ده نتحدث عن هل صليت على النبي اليوم هل صليت على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام اليوم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز عمرنا احنا غافلين عنه النهاردة عايزين يا اخواني باذن الله سبحانه وتعالى ربنا يفتح على قلوبنا ونفهم يعني ايه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفهم ثوابها نفهم فضلها نفهم ثمارها نفهم ازاي نصلي عليه الصلاة اللي تخلينا معاه في الجنة باذن الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام انا مش عايز لسانك يبطل معايا النهاردة ولا لسانك يبطل معايا النهاردة سواء الرجالة اللي في المسجد او الرجالة اللي على النت باذن الله انا مش عايز نبطل الليلة يا اخواني عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام دي كلمة مش عايزين نبطلها الليلة ابدا باذن الله سبحانه وتعالى والامام بيقرأ في صلاة المغرب قول الله سبحانه وتعالى واذ صرفنا اليك أولئك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا تذكرت ان ديت أسود لحظة أصعب لحظة مرت بالنبي عليه الصلاة والسلام في السيرة كلها لما كنت تسأل بعض الصحابة أصعب لحظة مرت بالسيرة يقول لك لحظة أحد لما النبي عليه الصلاة والسلام كان هيتقتل وجيش المشركين كان هيقتل النبي وجرحوا النبي عليه الصلاة والسلام إنما لما النبي نفسه اتسأل أصعب لحظة قال اللحظة اللي احنا سمعناها في صلاة المغرب دي لأن الصحابة كان بالنسبة له أصعب لحظة لحظة أذى النبي عليه الصلاة والسلام إنما النبي بالنسبة له أصعب لحظة لما كل طرق الدعوة اتقفلت لما اطرد من مكة وراح الطائف اطرد من الطائف سبحان الله نفس المكان اللي النبي عليه الصلاة والسلام وقف يصلي فيه نفس الطريق اللي النبي عليه الصلاة والسلام وقف يصلي فيه هو اللي بقى بعد كده ميقات إحرام أهل الطائف وهم يذهبون يقولون لبيك اللهم لبيك نفس الطريق اللي النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفق فيه ماشي كيلومترات ما هواش عليه الصلاة والسلام غير مستفق النبي من الصدمة ومن الألم ومن الهم عليه الصلاة والسلام هو نفس الطريق اللي النبي أحرم منه عليه الصلاة والسلام وهو راجع من الطائف بعد غزوة الطائف بعد ما فتح مكة راجع من الطائف على مكة في العمرة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم اخواني وأحبابي في الله قضية الصلاة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم عايزين النهاردة نعيش مع بعض اللي معاه ورقة وقلم انا عايزه يعني يمسك ورقة وقلم كده ويبدأ واحدة واحدة كده يكتب معايا لما هتيجي تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هتفتكر ايه دي نقطة مهمة جدا يا جماعة احنا عايزين الكلام بتاعنا يبقى كلام عملي جدا لان زي ما ركزنا في العشرة من ذي الحجة ركزنا على قضية الذكر ركزنا ازاي نعيش مع ذكر الله سبحانه وتعالى ومن اعظم ابو انواع الذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة على النبي ذكر لله ما الصلاة على النبي فيها اعتراف بان الله ارسل الرسل وفيها اعتراف بان محمد من عند الله وفيها اقرار باتباع النبي عليه الصلاة والسلام فاي ذكر اعظم اعظم من هذا الذكر يبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر الذي يقربك الى الله سبحانه وتعالى عايزين نبدأ بقى نعد مع بعض يا اخواني واحنا بنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام نستشعر ايه واحنا بنصلي على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام نستشعر ايه اللي معاه ورقة وقلم يطلع ويبدأ يكتب عنصر عنصر نقطة نقطة واللي معهوش ورقة وقلم يسمع ويركز ولما يروح يسمع الدرس ده تاني ويبدأ يرتب ليه لان الدرس ده او المحاولة اللي احنا بنحاولها مع بعض الليلة دي بتمثل عبادة مش عايزين عايزين ننفعل بيها دلوقتي نروح نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام نص ساعه وبعد كده خلاص عليه العوض احنا عايزين ده يبقى خط في حياتنا الى ان نلقى الله سبحانه وتعالى النهارده كان الجمعه الجمعه ده اكثر يوم ندبت فيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى انت هتفتكر الكلام ده كل يوم جمعه يبقى انت هتعلق خلاصه هذا الدرس باذن الله قدام السرير بتاعك قدام المكان اللي انت بتذاكر عليه عشان تفضل تفتكر على طول هل صليت عليه اليوم وتفتكر لماذا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم او ماذا تستشعر وانت تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام عشان تبقى صلاة مثمرة صلاة تقربك من الله فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكثركم صلاة علي هو أقربكم مني منزلة بهذه الكلمة نفتتح فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لماذا أصلي عليه ماذا أستشعر وأنا أصلي عليه رقم واحد أستشعر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استشعر فضل الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ايه فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة اول حاجة فان اكثركم علي صلاة اقربكم مني منزلة يعني انت بتنشن على فردوس اعلى يعني انت بتنشن على جوار النبي في منزلة النبي عليه الصلاة والسلام منزلة الوسيلة اعظم منزلة في البشرية كلها في الجنة يبقى كل ما هتكتر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كل ما هتبقى اقرب للنبي عليه الصلاه والسلام في الجنه فان اكثركم علي صلاه احفظها حطها حلقه في قلبك فان اكثركم علي صلاه اقربكم مني منزله النبي عليه الصلاه والسلام قال ان من افضل ايامكم يوم الجمعه فيه فإن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه فإن صلاتكم معروضة عليه يبقى مين اللي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام اليوم يرفع إيده كده مين اللي أكثر من الصلاة النهاردة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاه اللي انت صليتها على النبي معروضه على النبي كنت مع بعض اخواني النهارده الفجر كده قعدنا عملنا جلسه ضحى يعني نقرا من هذا الكتاب شمائل المحمديه للترمذي تحقيق شيخ الالباني ونقعد نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام الواحد بيحس ان حياته كلها بتتملي بركه لما بيجي الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام بيحس ان الابواب المقفوله بتتفتح والله يا اخواني وان الابواب وان, ال... وإن القلوب بتلين وان الطريق المظلم بينور لما الواحد بيصلي على حبيب الله محمد محمد صلى الله عليه وسلم يبقى انت صلاتك معروضه على النبي يعني معروضه على النبي يعني النبي عارف النهارده ان في واحد اسمه اه اه محمد ابراهيم صلى على النبي عليه الصلاه والسلام كتير جدا واتعرضت على النبي عليه الصلاه والسلام هذه الصلاه يعرفك ويطمئن على حالك ويعلم قربك من الله سبحانه وتعالى ويحبك فهذه من ثمار الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ان هو يحبك تخيل بقى لو احبك النبي حب خاص النبي عليه الصلاه والسلام ممكن يشفع ليك عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامه قد ايه غير ان الصلاه عليه بتخليك انت نفسك تحبه ما انت الناس حبت الدنيا ليه من كتر ما قعدت تتكلم على العربيات والفلوس تتكلم على الفلوس على الفلوس على الفلوس الناس في الاخر عصمت الفلوس وحبت الفلوس طب لما احنا نقعد بقى نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ونفتكر مواقفه العظيمه هيجي في قلوبنا حب النبي وتعظيمه وهنحبه ويحشر المرء مع ايه مع من احب لو انت حبيته في الحشر معاه يوم القيامه يا رب انا ما عملتش اعمال توقفني مع حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام ولكن من كتر الصلاه عليه تبقى معاه يوم القيامه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثروا من الصلاه علي يوم الجمعه فان صلاه امتي تعرض علي يوم الجمعة يعني مش بس صلاتك يوم الجمعة ده انت صلاتك طول الاسبوع تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة مش بس صلاتك على النبي يوم الجمعة فان صلاة امتي تعرض علي يوم الجمعة فاكثركم علي صلاة اقربكم مني منزله فاكثركم علي صلاة اقربكم مني منزله مش عايز تقرب من حبيب الله عليه الصلاة والسلام مش عايز تبقى قريب من قلبه مش عايز تبقى قريب من منزلته في الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكة سياحين عارف كلمة سياحين ديت في الدنيا كلها ليه يبلغون السلام من امتي يبقى في ملائكه ربنا خصها سبحانه وتعالى عشان عباده واحده بس عباده الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع بقى الحديث المبهر ده اسمع الحديث اللي يخطف القلب ده كل هذه الاحاديث صحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام اسمع بقى الحديث العظيم ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه من صلى علي من أمتي أنا مش شايف الناس قاعدة تقول عليه الصلاة والسلام ليه أنا مش يا ابني لآخر الدرس بقى ابدأ اتمرس إنك تسمع عن النبي وأنت قاعد تصلي عليه تمهيدا لأن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ديت زي ما هنقول دلوقتي يوم الجمعة يبقى عندك ورد ورد ثابت صلى على النبي عليه الصلاة والسلام قبل صلاة الجمعة بساعة قبل المغرب من العصر للمغرب هي... هتقعد جلسات ضحى بالصلاة على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام طول ما انت ماشي تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام هتقوم ليل بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ولكن احنا عايزين هذه الصلاه تبقى صلاه حيه في قلوبنا ومثمره في حياتنا وهو ده الهدف اللي احنا بنحاول فيه مع بعض الليله باذن الله ان احنا نبدا نوصل لقيمه الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ونحس بايه ونفتكر ايه واحنا بنصلي عليه عشان قلوبنا تنور بالصلاه عليه عليه الصلاه والسلام كنت بقول حديث ايه ها مين اللي صاحي معايا من صلى علي من امتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها عشرا ورفعه الله بها عشر درجات وكتب الله له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ده بايه عليه الصلاة والسلام او بالنص الثاني من التحيات اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد او بعليه الصلاه والسلام او بصلى الله على النبي محمد عليه الصلاه والسلام الامر الامر فيه سعه انك انت تصلي على النبي مره عليه الصلاه والسلام 10 درجات ترفع يبقى الصلاه على النبي بترفع مقامك في الجنه بتاثر على مقامك في الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثركم علي ان اولى الناس بي يوم القيامة شوف الحديث ده بقى ان اولى الناس بي يوم القيامة يعني ايه اولى الناس بي يوم القيامة يعني اولى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام ساعة الشرب من الحوض يعني اولى الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يعني اقرب الناس من النبي عليه الصلاة والسلام ما هو مليار مليارات من امة محمد جاية على الحوض يوم القيامة انت هتروح فين من وسط كل دول فالنبي بيديك مفتاح عليه الصلاة والسلام بيقول لك ان اولى الناس بي يوم القيامة اكثرهم علي صلاة عليه الصلاة والسلام يبقى أو أولى الناس أكثر الناس حظا من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس حظا من القرب من النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض أقرب الناس حظا من القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ها أه أكثرهم علي صلاة إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة يعني تخيل كده ما من مسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد الله إلي روحي فأرد عليه السلام يعني ما فيش واحد يقول عليه الصلاة والسلام إلا والنبي يرد عليك تخيل بقى اللي بيرد عليك مثلا مش بتقول لي ملك السلام عليكم يقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللي بيرد عليك النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيرد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل أي شرف هذا أي شرف لما سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول في الأثر الصحيح لما سيدنا علي بن أبي طالب يقول كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي سيدنا عمر يقول كل دعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعائك محجوب من غير الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دعائك واقف ما بيتفتحلوش أبواب السماء حتى يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام عشان كده في صلاة الجنازة قبل ما بندعي للميت بنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ لتفتح أبواب السماء للدعاء للميت يبقى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من اسباب اجابه الدعاء وعدم الصلاه عليه من اسباب عدم اجابه الدعاء المفروض قلوبنا ترق لهذه المعاني يا اخواني المفروض قلوبنا ترق لهذه المعاني المفروض الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام دي عباده ذوي القلوب الرقيقه اهل حب النبي عليه الصلاه والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل في رواية إذا مضى ربع الليل وفي رواية إذا بقي ثلث الليل يعني عند الثلث الأخير يقول النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصحي الصحابه لقيام الليل كان بيصحي المدينه المنوره لقيام الليل يقول جاءت الراجفه تتبعها الرادفه جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه ايها الناس من خاف أدلج ومن أدلج بلغ ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيصرخ في الناس بيصحي الناس عليه الصلاة والسلام شوف النبي وحرصه على الأمة قد إيه شوف النبي وحرصه على عبادة قيام الليل قد إيه تخيل كده أو تخيلي لو النبي هو اللي تحت بيتك بيناديك عشان تصحى لقيام الليل يبقى معناها قيام الليل ده عبادة مهمة قد إيه يبقى معناها النبي عليه الصلاة والسلام حريص على إنه يربط قلبك بجلال ربنا قد إيه إن الفرصة بتاعت إجابة الدعاء دي ما تروحش عليك قد إيه فأبي بن كعب استيقظ أو كان مستيقظ ساعتها فقال لي والسلام يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك شوف الحديث الخطير ده بقى إني أكثر الصلاة عليك فأجعل لك جزء جزء فأجعل لك ربع صلاتي يا رسول الله ربع الدعاء بتاعي أو ربع القيام بتاعي أخليه صلاة عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ما شئت فإن زدت فهو خير لك فإن زدت فإيه فهو خير لك الكلمة دي خطيرة جدا فإن زدت فهو خير لك كل ما هتزود كل ما هتشوف خير في دينك ودنياك قال أجعل نصف صلاتي لك قال إن شئت فإن زدت فهو خير لك كلمة تتعلق قدامك كده شعار فإن زدت فهو خير لك قال له أجعل ثلثي صلاتي عليك أخلي رسول الله تلتين قيام الليل عليك او تلتين الدعاء بتاعي كله صلاة عليك انت يا رسول الله قال ما شئت فان زدت فهو خير لك قال اجعل كل صلاتي لك عليه الصلاة والسلام قال اذا اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك تكفى همك يعني مشاكل الدنيا تتحل الكفاية من الله ويغفر لك ذنبك يعني مشاكل الاخرة تتحل في رواية اذا يكفيك الله ما اهمك من امر دينك ودنياك يعني ربنا يودي الهم من حياتك يعني لو من اراد علاجا للهم يقوم الليل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد علاجا للهم جرب كده انك انت الليلة كده قيام الليل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام انك انت تصلي على رسول الله قيام الليل كده وانت بقلب حي وبذهن يقظ وبقلب نشيط وبلسان منطلق وقاعد عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة النبي عليه الصلاة والسلام دخل على الصحابة فرحان مسرور فقالوا ما لك مسرور يا رسول الله قال إن الملك الملك أتاني فقال أما يرضيك يا محمد أن ربك عز وجل قال ما من عبد ما من أحد يصلي عليك إلا صلى الله عليه بها عشرة وما من أحد يسلم عليك إلا سلم الله عليه بها عشرة فقال رضيت النبي عليه الصلاة والسلام رضي بهذا الثواب العظيم وهذا الفضل العظيم يا أخواني في الله النبي عليه الصلاة والسلام قال ابخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليه انتوا بخل ولا ايه يا عم صلى على النبي عليه الصلاه والسلام يا عم انت قلب انت انت لسانك بينسى كل شويه ليه ما تبطلش صلاه عليه احنا اتفقنا مع بعض الساعه اللي احنا مع بعض فيها الليله دي عليه الصلاه والسلام ان شاء الله باذن الله لا تكف من الصلاه على حبيب الله درب لسانك على الذكر بقى اطلقي لسانك في ذكر الله بقى عايزين نطلع على وش الدنيا بقى كان اب بيتشاكل مع ابنه كان جايب لابنه عروسه غنيه عندها فلوس كتير فابنه مش عايز فابوه يقول فالاب بيقول لابنه يا ابني حرام عليك خلينا نطلع على وش الدنيا بقى فسبحان الله العظيم فلما سمعت الكلمه دي ضحكت قلت يا هو ده الطلوع على وش الدنيا ولا ده سبحان الله الطلوع على وش الدنيا يا جماعه ان احنا نبقى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يبقى عدات الحسنات شغال وقريبين من الله سبحانه وتعالى وننال كرامات الذاكرين وننال عطاءات الله للذاكرين الله كثيرا والذاكرات نبي عليه الصلاة والسلام طلع المنبر فطلع الخطوة الأولى قال آمين طلع الخطوة الثانية قال آمين طلع الخطوة الثالثة قال آمين فالصحابة بيسألوه قال أتاني جبريل فقال يا محمد بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين الخطوة الثانية بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليه قل آمين فقلت آمين الخطوة الثالثة بعد من أدرك ترك والديه في الكبر ولم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين ايه الرابط ما بين رمضان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوالدين لما سنهم بيكبر ايه الرابط ان ثلاث ابواب للرحمة لو الواحد عامل ذنوب ايه ربنا يرحمه بسببهم ثلاث ابواب للرحمة والمغفرة الشاملة يعني الصلاة على النبي دي عليه الصلاة والسلام يعني الذي لا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال النبي من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة مش هيعرف طريق الجنة يوم القيامة يعني على النار والعياذ بالله يعني تارك الصلاة على رسول الله ده بعيد عن الله سبحانه وتعالى من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة متخيل ان اللي لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عليه دعوة النبي ودعوة جبريل دعوة جبريل بتأمين النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اذا يا اخواني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة, الصلاة على النبي بتفرق معاك في الميزان ليه عشر حسنات في الكفة مع كل مرة وعشر سيئات يتشالوا من كفة السيئات مع كل مرة بتفرق معاك في الصراط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت رجلا يزحف على الصراط ويحبو مرة ويتعلق مرة فجاءته صلاته عليه فأقامته وأنقذت فجاءته صلاته عليه فأقامته على قدمي وأنقذت بسبب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نجا من السقوط من على الصراط بسبب الصلاة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم فهي من جاء اخوانا احنا ليه بادئين اول درس بعد العيد الكبير بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فاكرين اول درس بعد العيد الصغير كان عن ايه حد فاكر لا اول درس اول درس بدانا فيه بقى في في في انطلقنا فيه حد فاكر كان ايه ايوه اسم الله البر اسم الله فاكرين قلت ايه وقتها قلت احنا بادئين فتره فتره من العيد الصغير للعيد الكبير دي معظم الملتزمين والملتزمات فاترين فيها المعظم بيجرش فيها للاسف الشديد للاسف رغم ان المفروض تكون فتره انطلاق فقلت لكم احنا عايزين نستفتح يا جماعه عشان ربنا يفتح علينا عشان ربنا يفتح لنا في الثلاث شهور دول نبدا باسماء الله الحسنى اهي دي نيتي النهارده وانا جاي اتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام وانا جاي اتكلم عن الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي من اسباب الفتح ان كلنا الاسبوع ده نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام سواء الغافل مننا او المجتهد المجتهد هيصلي الاسبوع ده وهيكمل مدى حياته ان شاء الله الغافل والغافله بقى هيقعد الاسبوع ده يجتهد وبعد كده هينام انما الاسبوع ده كلنا نجتهد فيه في الصلاه على حبيب الله عليه الصلاه والسلام فربنا يفتح علينا بقى لان من العيد الكبير لحد واحد رجب بدايه موسم الاستعداد لرمضان ست شهور ونص يا جماعه ست شهور ونص وبعد كده رجب وشعبان شهرين ثمان شهور ونص على رمضان عشان كده الفتره دي من بعد العيد الكبير دي فتره الاستقرار التربوي كله دي فترة المنهجة التربوية كلها لان رمضان موسم وشعبان قبله موسم وبعد رمضان داخلين على عشر ذي الحجة موسم ما بين العيد الصغير والكبير فالفترة من واحد رجب لحد نهاية العيد الكبير دي فترة المواسم دي فترة الدروس بقى اللي بننطلق في الدعوة وبننطلق في العبادة و... انما من اول العيد الكبير دي فترة ايه 8 شهور ونص تربية 8 شهور ونص طلب علم 8 شهور ونص سير الى الله سبحانه وتعالى معايا يا اخواني في الله يبقى اذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا عن اول نقطة فيها الان وهي تستشعر ايه وانت بتصلي على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام تستشعر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طيب تاني نقطة تستشعر ايه وانت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تستشعر ايه ها حد منكم يقول ايه تاني يحسه وهو بيصلي على النبي عليه الصلاه والسلام قول يا ها استشعرش حاجه استشعر ايه ما انت شالم اه يعني ايه اللي تفكر فيه وانت بتصلي على النبي تسخن في الصلاه عليه اكتر تقوم تولع بقى ها عليه الصلاه والسلام ايه اللي تفتكره اول حاجه قلناها الفضل بعشر درجات بعشر مرات ربنا يصلي عليا توقفني تقومني على الصراط ايه ده تخلي ابواب السماء تتفتح لدعائي يبقى المره الاولانيه كده تخلي كروباتي كلها تفرج صدقه بديل عن اللي ما معهوش فلوس تعد لي صدقه سبب لتفريج الكروبات سبب لملء الميزان بالحسنات ايه سبب لان ابقى قريب من النبي في المنزله في الجنه سبب ان انا ابقى اولى الناس بالنبي يوم القيامه النبي يعرف اني بصلي عليه ويعرف عليه الصلاه والسلام ويرد عليا سلامي يبقى ده الجزء الاول اللي احنا كنا بنتكلم فيه الجزء الاول اللي يلهب حماسك في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو فضل الصلاه على النبي ايه الحاجه الثانيه اللي تخليك تولع في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم جميل ايه كمان ها جميل استشعار اه يعني ايه بقى الذي امرك بالصلاة على النبي هو الله يعني ايه ديت استشعار ايه آه، اللي هي استشعار ايه مقام النبي عند الله جزاك الله خيرا يبقى دي تاني نقطة اهو خلاص يا عم خليكم انتوا اللي ترتبوا الدرس الليلة ان شاء الله يبقى تاني نقطة ايه استشعار مقام النبي عند الله عارف يعني ايه لما ربنا يقول ان الله وملائكته تخيل منظر كون بيصلي على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون مضارع مستمر على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما احنا يا رب قيمه صلاتنا ايه بعد ما ملك الكون صلى عليه قيمه صلاتنا ايه بعد ما ملكه السماوات السبع صلت عليه انت تتشرف بان تنضم الى الكون في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم مش النبي اللي بيستفاد منك انت اللي بتستفاد انت اللي بتتشرف الله يعلمك من هو محمد الذي لولاه لكنت فحمة من فحم جهنم والعياذ بالله من هو رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني ايه مقامه مفيش حاجة يا اخوانا الواحد ممكن قلبه ي- يعني يتهز فيها بيستشعر مقام النبي زي رحلة المعراج لما النبي عليه الصلاة والسلام طالع ابواب السماوات قاعدة تتفتح امامه عليه الصلاة والسلام باب السماء الاولى والثانية والثالثة والرابعة ابواب السماء تفتح امام النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا وصل الى السماء السابعة رأى مشهدا باهرا شاف البيت المعمور شاف جؤار الملائكة بالتلبية شاف سبعين ألف ملك قاعدين يطوفوا كل يوم سبعين ألف غير اليوم اللي قبله غير اليوم اللي بعده منذ خلقه الله لم يتكرر الملائكة عليه يبقى ملائكة السماء السبعة دول عددهم قد ايه شاف سيدنا إبراهيم ساند ظهره للبيت المعمور سيدنا إبراهيم اللي بنى الكعبة في الأرض ربنا اداله جزاء من جنس العمل أسكنه عند البيت المعمور في السماء السابعة ثم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم الى مكان لم يصعد له بشر في التاريخ صعد الى سدرة المنتهى ترك ابراهيم وصعد الى سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام وعند سدرة المنتهى رأى ثلاث مبهرات رأى جبريل على حقيقته بالستمائة جناح ورأى سدرة المنتهى وسدرة المنتهى اسمها سدرة المنتهى لأنها عندها نهاية الكون اللي تحتها ونهاية الكون اللي فوقيها عالم ما تحت سدرة المنتهى السماوات السبع وعالم ما فوق سدرة المنتهى العرش وحجاب النور وعالم وسدرة المنتهى عندها باب الجنة فالنبي شاف الجنة من بره وشاف سدرة المنتهى وشاف جبريل على حقيقته عليه السلام تخيل سدرة المنتهى لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك يقول لك ما يستطيع في صحيح مسلم ما يستطيع أحد أن ينعتها من شدة الحزن عليها ألوان وفراش من ذهب ومنظر سدرة المنتهى والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ما فيش حد يقدر يوصفها فيش حد يقدر يوصفها للناس وحينما تحولت نعيم الجنة نفسه بيتحول يا جماعة يعني ايه بيتحول يعني يتغير ألوانه ويتغير أشكاله ويتغير ال- الجمال اللي فيه يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى سدرة المنتهى بوصفها البديع ورأى الجنة من بره بقى بروعتها ثم دخل الجنة عليه الصلاة والسلام شوف يا محمد ملك أمتك بقى لو انتوا تحت مضطهدين ومتبهدلين وأهل الباطل قاعدين يسجنوا فيكوا وقاعدين يبهدلوا فيكوا اطلع شوف ملك أمتك في الجنة شكله ايه ثم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق سدرة المنتهى مفيش مخلوق اللي صعد فوق السماء السبعة قلنا مفيش بشر طلعها آخر البشرية إبراهيم والنبي عداه سدرة المنتهى دي جبريل نفسه ما طلعش فوقها مفيش ملك ولا مخلوق تحت سدرة المنتهى طلع فوقها ولا مخلوق من فوقها نزل تحتها فيصعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى وصلت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام كتاب القدر الملائكة التي تكتب بأمر الله الأقدار يعني وصل لفين وصل حتى حجاب النور فلما سألته السيدة عائشة في صحيح مسلم هل رأيت ربك قال نور أنا أراه شاف حجاب النور عليه الصلاة والسلام ورأى حملة العرش عليه الصلاة والسلام قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين أذنه وعاتقه مسيرة 500 عام أو كما قال حبيب الله عليه الصلاة والسلام يعني يا إخوان النبي رأى واحد من حملة العرش الأربعة يعني رأى حملة العرش ورأى العرش ورأى حجاب النور قال تعالى ثم دنا فتدلى قال أحد المفسرين أي سجد فسجد في مكان لم يسجد فيه مخلوق لله سبحانه وتعالى انت عايز رحلة المعراج دي ربنا بيقول للنبي فيها شوف يا محمد مقامك في السماء ايه لو اهل الارض اضطهدوك لو اهل الارض اذوك يبقى تصلي عليه وانت تتذكر مقامه عند الله عليه الصلاه والسلام يبقى النقطه الاولانيه تفتكر ايه فضل الصلاه عليه عليه الصلاه والسلام النقطه الثانيه مقامه عند الله ان الله وملائكته يصلون على النبي انتوا برضه ما بتصلوش على النبي يا نهار ابيض يا اخي وعليه الصلاه والسلام انا عايز وانا بتكلم صوت الصوصوه بتاعت عليه الصلاه والسلام بتاعت نطق السين والصاد ديت تبقى ماليه المسجد عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام يا اخي بطلوا بخل يا اخي من ذكرت عنده فلم يصلي علي ابخل الناس الوقت انا قاعد اذكر النبي ما بتصليش عليه ليه ما انا قاعد طول الدرس اهو بتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام يبقى انت لازم طول الدرس تفضل تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام والا تبقى من ابخل الناس والا يبقى عندك جفاء طيب ايه تاني اللي تفتكره وانت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه تاني اللي تفتكره وانت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ها تفتكر ايه قول ها يلا ايه اه جميل قوي قوي ده يعني ايه معاناة النبي ديت اللي هي ايه يعني لما اقول لك ابويا شقي عشان يربينا عشان نطلع في الاخر رجاله محترمين كده واخواتنا ستات محترمين ابونا شقي يبقى معناه ان ابونا بيعمل ايه ابونا حاسس ناحيتنا بايه ايه حب النبي لك عليه الصلاه والسلام ان انت تفتكر حبه ليك قد ايه عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام يا اخوانا النبي عليه الصلاه والسلام لو ذكرت معاناته لاجلك عشانك انت منظر رجلين النبي في اخر حياته والعباس شايل كتف وسيدنا علي شايل كتف للنبي عليه الصلاه والسلام ورجلاه تخطان رجلين النبي خلاص مش قادر انه حتى يمشي عليه عليه الصلاه والسلام الرجل اللي صلت 23 سنه تسعى عشان الدعوه توصل لك عشان انت تطلع مسلم كفاح رهيب النبي عليه الصلاه والسلام يا اخوانا وهو في مكة مات له ثلاث أولاد ذكور ثم ماتت خديجة رضي الله عنها وما فيش يوم توقف عن الدعوة إلى الله يوم غزوة بدر ماتت رقية البنت الأولى ماتت رقية يوم غزوة بدر وبعد فتح مكة ماتت السيدة زينب متأثرة بجراحها اللي أصيبت بها وهي بتهاجر لما هبار من الأسود طعن الدبة بتاعتها فسقطت وأجهضت وأصيبت وفضلت تتألم ست سنين من جراح مزمنة لحد ما ماتت متأثرة بالضبن اللي هو الجراح المزمنة رضي الله عنها ها وبعد كده تموت أم كلثوم وتموت من كم والسيدة فاطمة اللي فضلت بشرى بموتها قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام ويوم انكسفت الشمس مات ابراهيم ابنه في اطول صلاه بكى فيها النبي عليه الصلاه والسلام ولسه دفن ابراهيم من ساعتين آه ولكن ليس حزنا على ابراهيم وانما خوفا عليك خوفا علينا خوفا علي وعليك وعليك من النار النبي عليه الصلاه والسلام تحمل الام تشق لها الجبال دفن سبعه من اولاده بايديه ولم يتوقف عن الدعوه يوم واحد ولا ساعه واحده عليه الصلاه والسلام زوجته خديجة ماتت كل اللي حبهم ماتوا حب حمزة مات وقتل حب مصعب اتقطع قدامه في احد حب عثمان بن مظعون مرض ومات عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام احفاده اما بنت لم تنجب واما زي ابن السيدة رقية اللي مات واما زي حفيدته اللي ماتت النبي عليه الصلاة والسلام مات له كام حفيد في حياته ده غير موت ابنائه عليه الصلاة والسلام ده, ده الواحد بيموت له عيل بيفضل طول حياته مكسور ومقطوم وسطه النبي عليه الصلاه والسلام كل دول ماتوا له ولم يتوقف عن جهده لانقاذك ولم يتوقف عن جهده لان يوصل لنا الدين عليه الصلاه والسلام كل هذه الالام وكل هذا التحمل عليه الصلاه والسلام استحمل جوع قد ايه لما كان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال مفيش في بيته نار طب الشهرين دول اللي عايش فيهم مع التمر والميه لم يكن يكف عن الدعوه الى الله يوما عليه الصلاه والسلام يعني هذا الجوع لدرجه انه يخرج من بيته ابو بكر وعمر يقول لهم اخرجني الجوع عليه الصلاه والسلام خرج من الجوع من بيته عليه الصلاه والسلام قالت السيده عائشه في صحيح البخاري ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر عشرين سنه النبي عليه الصلاه والسلام بينام جعان عشرين سنه ما شبعش غير لما فتحت خيبر عليه الصلاه والسلام كل اللي الجوع اللي استحمله ده عشانك عشانك ما هو كان ممكن يسعى على امر الطعام والشراب ولكن سعى على انقاذك من النار وتحمل ما لا يتحمله بشر من اجل انقاذك عليه الصلاه والسلام يروح يفتح مكة يخلص فتح مكة يطلع على حنين تخلص غزوة حنين يطلع على الطائف تخلص غزوة الطائف يرجع على مكة بالعمرة يخلص مكة يطلع على المدينة العام الوفود يسيب الوفود ويطلع على غزوة تبوك يرجع من تبوك 1500 كيلو متر وعنده 62 سنة ليستكمل استقبال الوفود مجهود قاتل مجهود قاتل عليه الصلاة والسلام في النهايه رجليه ما قدرتش تشيله سيدة عائشة بتقول كان اكثر صلاة النبي قبل موته وهو جالس قالوا لها متى قالت بعدما حطمه الناس بعد ما اتحطم جسده وصحته عليه الصلاة والسلام كل ده عشانك عليه الصلاة والسلام يرجع من غزوة بني المصطلق يحصل حادثة الافك يفضل المجتمع شهر فيها يجي اخبار الاحزاب يفضلوا قرب الشهر في حفر الخنادق يجي الاحزاب حوالي شهر في الحصار يتفك الحصار يطلع في نفس اليوم على بني قريظة عليه السلام لا ينام من اجل انقاذك كل المجهود ده من اجل انقاذك لولاه لكنت فحمة في جهنم لولاه لكنا فحم من فحم جهنم يبقى افتكر حبه ليك وهو قبل ما بيموت بايام يقول وددنا ان راينا اخواننا قالوا له اولسنا اخوانك يا رسول الله قال بل انتم اصحابي لا ده هو نفسه يشوفك انت ده هو نفسه يشوفك انت عليه الصلاه والسلام يبقى افتكر حبه ليك يبقى اذا وانت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم واحد افتكر فضله عليك رقم اتنين افتكر مقامه عند الله عليه الصلاة والسلام افتكر الكون كده ملائكة سماء السبعة بتصلي عليه صلي عليه عليه الصلاة والسلام رقم ثلاثة افتكر الحب ليك عليه الصلاة والسلام رقم أربعة افتكر حاجتك إليه عشان بقى ايه نبدأ بعد الصلاة بعد الأذان في حاجة جديدة افتكر حاجتك إليه عليه الصلاة والسلام انت محتاج له يوم القيامة على الحوض على حوض النبي عليه الصلاة والسلام وانت داخل كده وواحد بيجري من وراك احسب اصحاب محمد ان يستأثروا بي دوننا ده ابو مسلم الخولاني وواحد تاني بيجري وراك اينقص الدين وانا حي ده ابو بكر الصديق وواحد تالت بيجري وراك انا اتخلف عن رسول الله ده علي بن ابي طالب رضي الله عنه هتروح فين ساعتها تعرف يعني ايه الحوض الحوض ده اختيار مصيري الحوض ده اختيار مصيري اولى الناس بي يوم القيامه اكثرهم علي صلاه الحوض ده اختيار مصيري الحوض ده معناه يوم الفزع الاكبر يوم الرعب الرهيب ده مكان الامن يوم القيامه ده مكان انت عارف يعني ايه سما بتقع على ارض ولا سبع سماوات بتقع على ارض انت عارف يعني ايه ارض بتدك انت عارف يعني ايه جبال بتزل انت عارف يعني ايه ملائكه في كل مكان انت عارف يعني ايه جهنم بتسعر انت عارف يعني ايه ميزان بينصب وصراط بينصب على شفير جهنم ده مكان الامن مكان الامن يوم الفزع الاكبر ده مكان الري يوم العطش الاكبر عارف يعني ايه الناس لما ربنا يستدرج الكفار لجهنم يصورها لهم في شكل ميه وهم يقولون نريد ان تسقينا يجروا يقعوا في جهنم ظنا منهم انها ماء الحلوق بتتمزق خمسين الف سنة مفيش كولدير زي دهوت في ارض المحشر مفيش قلة في ارض المحشر مفيش حنفية مية في ارض المحشر مكان الري في يوم العطش الاكبر مكان الامن في يوم الفزع الاكبر مكان النجاة في يوم الغضب الأكبر إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط لما ربنا غضب في الدنيا إعصار كاترينا ده لوحده أمريكا كلفت فيه كام كم عدد من المليارات بيقول لك الولاية ديت قدامها مش عارف 200 سنة عما تتبني تاني زي ما كانت ده ده إعصار شوية هوا اتحركوا يعني زلزال واحد دقيقة في الأرض 30 ألف بني آدم ماتوا بركان واحد سنة 1902 قتل 30 ألف بني آدم في دقايق يعني هذا غضب الدنيا فما بالك بغضب الآخرة أمال غضب يوم القيامة بقى فهذا مكان النجاة يوم الغضب الأكبر يعني الحوض ده اختيار مصيري يعني الحوض ده مش مكان انت رايح تشرب كده وخلاص ولا يظمأ بعده أبدا ولا يحزن بعده أبدا ولا يسود وجهه بعدها أبدا ثلاث حاجات دول حلوين قوي بس في ثلاث حاجات تانيين خطيرين جدا ان الري يوم العطش الاكبر والنجاة يوم الغضب الاكبر والامن يوم الفزع الاكبر يبقى محتاج انت محتاج النبي عليه الصلاه والسلام يوم القيامه باذن الله وحده محتاج النبي عليه الصلاه والسلام يبذل عشانك مجهود اكتر من المجهود اللي بذله من اجل الدنيا يبقى افتكر الحوض وافتكر حاجتك لان تشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض افتكر ان دعائك موقوف ومحجوب بدون الصلاة على النبي وان جبريل دعا عليك ان لم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وانك تخطأ طريق الجنة ان لم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وانك عند الله ابخل الناس ان لم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام محجوب موقوف بخيل ها بعد اللي هو دعاء جبريل وتأمين النبي عليه الصلاة والسلام ونكمل بعد اذان العشاء ان شاء الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبيد الذين اصطفى أما بعد بركات الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم انتوا بقوكوا ساكت شكلنا نتشكل مع بعض النهاردة يلا عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قلبك العلماء قال لك ان اعظم الذكر مش اللي يبدأ باللسان وبعد كده القلب يشتغل قال لك اعظم الذكر اللي قلبك يبدأ بيه وتلاقي لسانك فاض فيه لوحدك انت نفسك تفاجئ انك بقالك 10 دقايق قاعد تذكر وانت مش حاسس لان قلبك هو اللي بيذكر عليه الصلاة والسلام يعني انت قلبك قاعد يقعد ساكت كده من غير صلاة عليه ازاي عليه الصلاة والسلام يعني بدأت يعني كرامات الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تيجي وبعض آآ آآ يعني قصص إخواننا الذين يعني أحد أبائنا الفضلاء رزق الحج ولم يكن ينتظره أبدا ولم يكن له أن يحج على كلامه يعني كان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ألف مرة في اليوم يعني ياما والله يا جماعة ده صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فيها من الفتوحات ما لا يوصف ما لا يوصف عايزين نقفل الكلام بتاعنا يعني من اعظم الحاجات اللي انا شخصيا بحس بيها وانا بصلي على النبي عليه الصلاه والسلام قلب محمد وشمائل محمد عليه الصلاة والسلام شمائل المحمدية ديت مع بعض إخواني يعني عملنا مجلس صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث أربع مرات كده خدنا الشمائل فيها من أولها لآخرها نسمع شمائل النبي ونصلي عليه إنك أنت تفتكر النبي عليه الصلاة والسلام وهو مع سيدة عائشة في قمة الشهوة مراته الجميلة الشابة الصغيرة اللي بيحبها اكتر واحدة بيحبها في الدنيا يقول لها ذريني اتعبد لربي بعد ما مس جلده جلدها ويقف يصلي لحد ما يبل الارض عليه الصلاة والسلام من الدموع الايمان والشوق الى الله طغى على كل شهوة للجسد عليه الصلاة والسلام لما النبي واصل ثلاث ايام ورا بعض صيام 72 ساعة من غير لا اكل ولا شرب الا شربة مية المغرب وبيقوم الليل وبيدعو الى الله ويجاهد في سبيل الله النبي عليه الصلاة والسلام من اين اتى بهذه الطاقة يعني معناها اخوانا ان الروح من كتر ما سمت بالشوق الى الله لغت الجسم جسم الانسان اتلغى لما تقعد تفتكر النبي عليه الصلاة والسلام وهو عليه الصلاة والسلام في قيام الليل في الجهاد في سبيل الله ينام وبعد كده يقوم يفضل يصلي وبعد كده جسده والارهاق القاتل يغلبه ينام وبعد كده يقوم يفضل يصلي وبعد كده جسده والارهاق القاتل يغلبه ينام وبعد كده يقوم يفضل يصلي صراع ما بين قلب متوهج بالشوق لله وما بين جسد مقتول من التعب النبي عليه الصلاه والسلام قلب مع الله متخيل انسان هاجم عليه 3000 جندي من جنود المشركين وهو مع الله في غزوة احد جيش المشركين هاجم عليه وبيقول لطلحة لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة وفي حد يفكر في ده في الوقت ده ساعة الهزيمة قلبه مع الله بعد احد يقول اصطفوا حتى اثني على ربي ساعة النصر قلبه مع الله في فتح مكة يدخل مكسور ظهره للامام عليه الصلاة والسلام من الانكسار لجلال الله ساعة الخطر قلبه مع الله مشركين يحاصروه في الغار ولو نظر احدهم تحت قدميه لرأى وهو يقول اسكت ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ساعة الفزع قلبه مع الله ليلة بدر واخدها كلها دعاء بين يدي الله سبحانه وتعالى ساعة الفتح قلبه مع الله في المعراج حينما فتحت له مشاهد السماوات ما زاغ البصر وما طغى قلبه مع الخالق مش مع المخلوق حتى لو مخلوقات عمره ما شافها ولا تخيلها قبل كده ساعة الموت قلبه مع الله بل الرفيق الأعلى وقبل أن يموت يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل حدش حبه تخلى القلب إلا ربنا بس سبحانه وتعالى في النوم قلبه مع الله إن عيني تنام ولا ينام قلبي وإذا سمع الأذان وثب عليه الصلاة والسلام منبه رباني اسمع أذان الفجر بعد نومة الصحر الأعلى يثب عليه الصلاة والسلام مش يقوم يثب عليه الصلاة والسلام في ساعة الأذان قلبه مع الله كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه أول ما يسمع كلمة الله أكبر في الصلاة قلبه مع الله الصحابي واقف بره بيت النبي عليه الصلاة والسلام والنبي قاعد يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى قلبه بيجأر عليه الصلاة والسلام وهو في كل ظروف حياته قلبه مع الله عليه الصلاة والسلام معجزة النبي تعلق قلبه بالله مهما كان الظروف في الهزيمة في النصر في الخطر في الأمن في الفتح في الأزمات عند الموت قلب عايش فوق مع الله سبحانه وتعالى عشان كده من أعظم الزاد لإصلاح قلبك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم السبب الذي بعد هذا أخلاق النبي وشمائله يا سلام لما تجيب كتاب زي مختصر الشمائل المحمدية شيخ الألباني اه شيخ الألباني رحمه الله اختصر وحققه جاب الشمائل بتاع الترمذي اختصر وحققه لما تقعد بقى تعيش كده تعيش لسه مخلصين في قراءتي بفضل منة الله الفجر النهاردة تعيش كده بقى مع قيام النبي صيام النبي عليه الصلاة والسلام زهد النبي شكل النبي وكل حديث مكتوب جنبه صحيح ولا ضعيف عشان تاخد الصحيح وتتعبد لله بايه وطول ما انت قاعد تقرا قاعد تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ محمد جميل زينو له كتيب صغير برضه ولكن للاسف مش معايا الان كتاب اسمه برضه الشمائل المحمديه كتاب صغنن قد كده اهو مليان كلام عن اخلاق النبي يدوب القلب مواقف كرمه مواقف شجاعته مواقف صدقه مواقف اخلاقه مواقف تقعد تقرا وقلبك يتوهج بالنور تخرج عايز ت... عايز تبوس ايد مراتك وتشطب لها المطبخ ليه لانك قارئ النبي مع اهله كان ايه عايز تحضن كل اخوانك وتخدمهم لانك قارئ النبي مع اصحابه كان ايه عايز تخدم كل البشرية لأن قارئ النبي عليه الصلاة والسلام كان كرمه إيه عايز تعبد ربنا ليل نهار لأنك قارئ النبي كان عبادته إيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالطريقة اللي بتقعد تستشعر بها هذه المعاني بتديك قوة في الحياة مهولة غير انها بتبقى مخلصا من قلب بقى زي ما قلنا في الاول ربنا يصلي بك عليها بقى عشرة ويرفعك بقى عشر درجات الصلاة على النبي بترفع يا جماعة الصلاة على النبي بترفع الايمان الصلاة على النبي بتفتح الابواب المغلقة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يعني بتفعل افعال عظيمة بينك وبين ربك يعني طبعا انا بحاول اقفل الدرس سريعا جدا جدا جدا عشان عرفت ان دكتور عبد الرحمن الصاوي حبيب قلبي وقرة عيني معانا النهارده طبعا وحشنا جدا جدا وزعلانين منه جدا لان هو من قبل رمضان وهو في السعوديه زمانه راجع متوهج بقى يا جماعه صح ولا ايه وانتوا عارفين دكتور عبد الرحمن الدرس الاسبوع بتاعه امتى السبت والنهارده ايه الجمعه يعني بكره ايه السبت يعني باذن الله سبحانه وتعالى حد يكتشف لنا موقعه بس ها أه حد فين اه مستخبي وراء الرجل الاصفر حد يكتشف لنا موقعه ربنا يبارك في عمره حد يكتشف لنا موقعه يعني دكتور عبد الرحمن ان شاء الله باذن الله الدرس بتاعه من اول بكره وطول عمري يعني بعتبر ان درس دكتور عبد الرحمن ده طول ما هو شغال انا متدفي عارفين احساس الدفيان حاسس ان انا دفيان ليه لانه ما شاء الله كتاب الله يعني يتحدث عن سنة النبي ويركز على علاقة الاخوة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فحاسس ان بدون ما ننسق مع بعض احنا دويتو مع بعض يعني طول عمري بحس كده ان اللي بيحضر درس الجمعه ده من ايام درس الجمعه بتاع السلام من 8 9 سنين ولا 10 سنين وبيحضر درس السبت بتاع دكتور عبد الرحمن برضه من ايامها بحس ان اللي بيحضر الدرسين ده بيبقى مختلف ليه بحس ان هو بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى يعني درس دكتور عبد الرحمن بيصبغه صبغه يعني بفضل ومنه الله فيها ارتباط بالسنه ارتباط بالعلم ارتباط ف يعني يعني نحرص على درس السبت ان شاء الله قبل ما دكتور عبد الرحمن ندبسه ان يطلع يقول لنا كلمه باذن الله سبحانه وتعالى وكلنا شوق لسماعه اه اه قبل ما اه يعني يعني ان شاء الله باذن الله نجيبه وونتد عارفين يعني وونتد يعني جاي جاي يعني عشان بس ما ي... ما يتعذرش يعني هتصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه صلوا على النبي يعني ايه مره اتكلمنا كده وخلاص ولا هتثبت كل جمعه بقى قبل الصلاه ساعه ساعتين او قبل المغرب ساعه ساعتين ايه رايكم يا اخوانا ها هتعمل ايه هتقوم الليل الليله بالصلاه على رسول الله ما تيجي كلنا نجربها الليله ده انا متعلمها من دكتور عبد الرحمن اصلا يعني اذكر وانا قاعد اول مرة سمعتها في حياتي وانا وانا حاضر له فيها وهو يتحدث عن قيام الليل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني هتجرب انك تقوم ليلة كده بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من اجل تفريج الكروبات هتعمل ايه ها الدرس ده زي ما قلنا احنا عايزين ايه اخواننا على النت طبعا اه ابطال ما شاء الله عتاوله بيجيبوا الدرس وبيقوموا ملخصينه بحيث انه يعمل ورقه هل صليت عليه اليوم باذن الله ولي وماذا استشعر وانا اصلي على النبي انا عايز بقى اخواننا او اخواتنا اللي هيلخصوا الدرس ان شاء الله اه ماذا استشعر وانا اصلي على النبي عليه الصلاه والسلام واحد اتنين تلاته في نقاط واضحه مفهومه يبقى الورقه اللي يمسكها يستفيد منها باذن الله سبحانه وتعالى ان هو يتحمس في الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام واذا طلعت حلوه ممكن نبقى نوزعها في الدرس كمان ان شاء الله باذن الله ولكن انا عايزك انت تعملها بخط ايدك انا عايزك انت تعملها نفسك انا عايزك انت تسمع الدرس تاني وترتب تاني ماذا استشعر وانا اصلي على النبي اتعبوا يا جماعه نعم اجر الذاكرين نعم اجر العاملين ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب اه كان نفسي ان احنا نعمل اه مجلس قراءه في الشمائل المحمديه يعني نعمل مجلس نقرأ الأحاديث الصحيحة بتاعته ونحن نتدارس عظمة شخصية النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بس لسه يعني ايه يعني مش عارف ممكن يبقى المجلس ده امتى يعني فكرت كده في الورش يعني يعملوها انا فكرت انه يبقى الجمعة يعني من العصر للمغرب مثلا نعمل مجلس كده مثلا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام و يعني نجتهد فيها ولكن فعلا باشمهندس علي بيقول ممكن في الورش يبقى فيه هذا الامر او نعمل هذا الامر يعني نجتهد كده واقتراحاتكم معانا باذن الله سبحانه وتعالى هذه اول مره اخواننا اللي فازوا في مسابقه سوره الحج بتاعه يوم عرفه سلسله تفسير سوره الحج اللي شرحناها اخونا حسام عبد الله ده الظرف بتاعه اختنا امل سمير اختنا دعاء حسن اختنا ريهام عاصم اختنا هناء احمد عوض اخونا محمد الشهاوي يبقى من الرجاله محمد الشهاوي وحسام عبد الله ومن النساء هناء عوض ريهام عاصم دعاء حسن امل سمير الست تظرف بالثروات اللي موجوده جواها مع باشمهندس علي زياده باذن الله سبحانه وتعالى جزاه الله خيرا ربنا يبارك فيكم مع دكتور عبد الرحمن الصاوي بقى دكتور عبد الرحمن
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على فكره انا ممكن اشتغله برضه بس ما رضيتش تاني اللي يسمع درس الدكتور حازم يعني وبعد عبد الرحمن يبقى ارهابي رسمي الله المستعان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نعمه الحياه ان نرى هذه الوجوه في الجنه والله العظيم انا احيانا كده بستحضر ان الوجوه دي تبقى معانا في الجنه تبقى جنه بجد نسأل الله تعالى أن يجمعنا بهذه الوجوه الكريمة الطيبة المباركة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد بتقولوا أمين ما صلتش على النبي برضه ما تقولش أمين اللهم اجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد والله يا إخواني أنا لا أريد أن أطيل عليكم لكني أعرف امرأة فاضلة كريمة ما أكثر أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا كتير جدا ما بتشوف النبي في المنام يعني لدرجة ان هي مثلا لما تقابل مشكلة في الشغل عندها تشوف النبي يقول لها اعملي كذا عليه الصلاة والسلام لو عيالها عملوا لها حاجة شوف النبي في المنام يقول لها خلي بالك من البنت الفلانية أكتر من البنت الفلانية على طول ما تشوف النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أعرفها فظللت أبحث عن السبب لماذا هي ترى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على طول كثيرا ما ترى النبي عليه الصلاة والسلام وظللت أركب حالها فوجدت يدها اليمنى دائما مختفية تحت خمارها فلما رفعتها وجدت أن المسبحة في يدها دائما تصلي على النبي على طول بتصلي على النبي وهي بتتكلم معانا بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أنا ذكرت لكم هذا قبل ذلك أكثر من رأيته في حياتي يذكر الله جل وعلا الشيخ بن باز الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لو انت بتساله سؤال بكلمه كده اساله سؤال انا بتكلم هو مستنيني ثلاث ثواني على ما اخلص السؤال الثلاث ثواني دول هو بيشكر ربنا فيها لا يتوقف لسانه اما ان يرد على سؤالك واما ان يذكر الله جل وعلا حتى قال بعض ابنائه وهو نائم يتحرك لسانه هو نائم يتحرك لسانه فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله جل وعلا والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم هي صلاة على النبي وذكر الله أنت تقول صلى الله عليه وسلم صليت على النبي وذكرت اسم الله جل وعلا حين تقول اللهم صل على محمد أو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره تذكر الله جل وعلا وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام يجمعكم الله جل وعلا به في الجنة لا أريد أن أطيل عليكم لكن أخي الدكتور حازم حفظه الله تعالى شوقنا إلى قراءة مختصر شمائل النبي عليه الصلاة والسلام أو الشمائل المحمدية للترمذي فلنعاهد الله جل وعلا وأنا هو أثناء كلامي أنا يعني نويت ذلك أن أقرأه مع أهل بيتي فهي كل اللي متجوز يروح من النادي يقرأه مع زوجته كل يوم صفحتين ثلاثة واللي مش متجوز ربنا يجوزه عشان يقرأ الشمائل المحمدية أو يمكن لو قرأ الشمائل المحمدية ربنا يجوزه صح برضه يبقى يعني بداية الخير بداية البركة نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أكثر الآيات التي أحبها قول الله جل وعلا في سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لولا النبي كان زماننا إيه كان زماننا فرعنا صح بنسجد لخوف وخفرع ومنقرع وتوت عنخ امون و... ومتحتب ومش عارف الاسماء كان زماننا بنسجد لدول او كان زماننا بنسجد لعيسى من دون الله صح او حتى لو من سكان الجزيره العربيه حول الكعبه كان زماننا نسجد لهبل ومناه لولا النبي صلى الله عليه وسلم لكنا عباد الاصنام لكنا عباد الفئران لولا النبي عليه الصلاه والسلام الذي امتن الله جل وعلا به علينا امتن الله جل وعلا به علينا ربنا بيقول في الآية لقد من الله من يعني ايه ايه الفرق بين من وأنعم الفرق بين من وأنعم أنعم العلماء بيقولوا ان النعمة عطاء من الله جل وعلا ربما يكون لك سبب فيه يعني استغفرت ربنا الليلة دي ألف مرة ربنا رزقك عشرة آلاف جنيه العشرة آلاف جنيه دول نعمة ولا لأ بس انت عملت ايه استغفرت ربنا ألف مرة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال يبقى المدد المال ده نعمة من الله لأنك استغفرت طب لو اعطاك بدون ما تعمل حاجة هي دي المنة عطاء من الله جل وعلا ما قدمت له شيئا هل منكم أحد قدم شيئا ليعطى رسول الله حد منكم عمل حاجة عشان ربنا يعطيله منة النبي عليه الصلاة والسلام أبدا عشان كده دايما لما تيجي تسأل واحد ايه هي أول نعمة ربنا اداها لك ايه يقول لك الإسلام لا في قبل الإسلام قبل ما تتولد أصلا وقبل ما تكون مسلم في نعمة الإله الواحد ونعمة النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه لأبيك وأعطاه لجدك وأعطاه لآبائك وأجدادك منة من الله جل وعلا ما قدمت لها شيئا وما بذلت لها شيئا أعطاك الله جل وعلا النبي عليه الصلاة ونحن لا نستحق أي أيوة والله إحنا ما نستحقش النبي ما نستحقوش أنت عملت إيه للنبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي يستناك على الصراط يوم القيامة أنت ماشي على الصراط قاعد كما أخي قال أخي الدكتور حازم أنت ماشي تقع مرة وتمسك مرة وتتشعلق مرة والنبي عليه الصلاة والسلام عدى من الصراط والجنة قدامه وباب الجنة مستنيه وخازن الجنة مستني اللي يخبط يقول له أنا محمد عشان يفتح له والباب قدامه ويدخل يستريح لاقي النبي ما دخلش مع انه عدى الصراط وشايف الجنة قدامه ليه ينتظرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجانب الآخر من الصراط يدعو الله أن يسلمك ده النبي عليه الصلاة والسلام دعوة الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم يعني حضرتك ماشي على الصراط اتزحلقت على الصراط بنظرة بصتها البنت في الشارع وزحلقة تانية على الصراط بكلمة قلتها غلط وزعلها تانية على الصراط بسهرة على الحرام وز... والنبي عصام في الجهة التانية كل ملائكة تزعله يا رب يعدي محمد يا رب ينجو إبراهيم يا رب يعدي فؤاد بيدعي لك النبي اسمك اللهم سلم سلم ده النبي عليه الصلاة والسلام انت عملت له ايه عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال ربنا قال له انت هتموت نفسك عشان دول لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يعني هتموت نفسك من الحزن النبي عليه الصلاة والسلام يقعد يعيط ليه؟ عشان ابنك مات؟ لا بتعيط ليه يا رسول الله؟ عشان فلوسك راحت؟ لا بتعيط ليه يا رسول الله؟ عشان كان نفسك تاكل أكلة حلوة وما لقيتش أكل أبدا بعيط عشان أمتي نفسي كلهم يخشوا الجنة تخيل النبي قاعد يعيط شوف انت اي واحد بيعيط وبتعيط ليه في واحد شفته قاعد يعيط عشان عشان النبي عليه الصلاه والسلام الا ما ندر النبي قاعد يعيط ليه عشانك انت ما يبكيك يا رسول الله وربنا يرسل جبريل الى النبي عليه الصلاه والسلام ما يبكيك يا محمد امتي يا جبريل بيعيط عشانك فالحاجه الوحيده اللي تسعد النبي عليه الصلاه والسلام مش انه ياخذ الدنيا ولا انه ياكل لا الحاجه الوحيده اللي تسعد النبي أن يرسل الله جل وعلا جبريل مرة ثانية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له إن ربك يقرئك السلام ويقول إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءه مجرد النبي يفرح عشان أنت مسلم عشان تخش الجنة هو ده اللي يسعد النبي عليه السلام ألا تسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منة من الله جل وعلا علينا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين النبي صلى الله عليه وسلم نور لا مش نور النور يعني يعني جاي من حتة تانية النبي عليه الصلاة سراج عارف الفرق بين السراج والنور ايه إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا القمر منير إنما الشمس تضيء إيه الفرق بينهم إن القمر جاي له ضوء من بره وعكسه عليك النبي طالع منه النور النبي طالع من جواه النور عليه الصلاة والسلام سراجا منيرا طالع منه النور عليه عشان كده بغير النبي تبقى أعمى تبقى ظلمه بغير النبي تبقى ظلمة أنا والله العظيم يا أخوانا والله العظيم هذا يمكن أول مرة أجهر به أنا أحيانا بستحضر إن مشايخنا سافروا مثلا بلاش حاجة تانية سافروا مش موجودين مشايخنا اللي ربنا أكرمنا بيهم الشيخ محمد حسان الشيخ محمد يعقوب الشيخ مصطفى العدوي الشيخ مصطفى الحويني الدكتور محمد عبد المقصود الشيخ وحيد بالي الشيخ أبو بكر الحنبلي الشيخ عبد الله شاكر الشيخ جمال المراكبي مشايخنا دول دول مشايخنا لو هم مش موجودين والله انا حسيت ان انا مش شايف ان بقت ضلمه عرفت بقى احساس الصحابه لما فقدوا النبي بقت ضلمه بقت ضلمه قال انس بن مالك ما وجدنا يوما انور من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فلما مات رسول الله ده أنس بيقول الكلام ده فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم فيها كل شيء الدنيا ظلمت قدام الصحابة هو ده اللي احنا عشناه عشان كده أبو بكر وعمر بكوا لما زاروا أم أيمن ليه هيجتهم حين ذكروا رسول الله ليه ليه قالوا انقطع الوحي من السماء مصدر النور انقطع تخيل لو النبي كان موجود ما انتش محتاج بقى الشيخ فلان قال ولا الامام فلان قال ولا راي الشافعيه ايه ولا راي الحنابلة ايه ولا قول الجمهور ايه ولا ايه تروح للنبي عليه السلام يا رسول الله المساله الفلانيه اعمل فيها ايه اعمل كذا حاضر خلاص مفيش قول تاني مفيش قول تاني استريح اي مشكله زوجتي مزعلاني ابويا اعمل ايه اخويا قال لي كلمه غلط الجامعه اعمل فيها ايه الشقه اللي انا بدور عليها اجيبها منين اشتري شقه فين اسافر ولا ما اسافرش اذاكر ولا ما اذاكرش أدخل الكلية إيه لو كان النبي موجود وسألته محتاج تسأل واحد تاني خلاص عشان كده أكبر حزن ألم بالدنيا موت رسول الله عليه الصلاة والسلام ما فيش مصيبة أكتر من كده عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي فإنها أكبر المصائب أكبر مصيبة إنك فقدت النبي عليه الصلاة والسلام فعزاؤنا عزاؤنا وأملنا أن نكثر من الصلاة والسلام على نبينا عليه السلام لعل الله أن يجمعنا به في الجنة هو ده الأمل هذا هو المرتقب هذا هو المنتظر فأكثر من الصلاة والسلام عليه كما تفضل أخي دكتور حازم فإن أكثركم صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أقربكم منزلة من رسول الله عليه الصلاة والسلام نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا صدق المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام وكثرة الصلاة والسلام عليه وأن يجمعنا به في الجنة في أعلى جنات الخلد في أعلى الفردوس الأعلى مع إخواننا وأحبابنا وأزواجنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا إنه ولي ذلك ونعم المولى ونعم النصير وجزاكم الله خيرا وأسأل الله تعالى أن يتقبل جهد أخي الدكتور حازم إن شاء الله ألتقي بكم غدا إن شاء الله تعالى وأشكر لأخي وحبيبي وقرة عيني وتوأم روحي الدكتور حازم شومان على أدبه وخلقه وتواضعه ودائما هو يعلمنا الأدب ويعني والله يشهد أني إذا أردت حمية في الدعوة أو دفعة للدعوة مجرد أن أنظر إلى وجهه أو أرى حركاته آخذ شحنة إيمانية للدعوة إلى الله جل وعلا نسأل الله تعالى أن يتقبل جهده ومسعاه وأن يحفظه وأن يجوزه الصراط يوم القيامة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته